أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد في قلوب من نور وإحنا كنا فاتحين على مدى الحلقات السابقة ملف حب الدنيا واتكلمنا على كيفية علاج القلوب السقيمة بحب الدنيا وقلنا ان خطوات العلاج هتاخد بعض الخطوات ابتديناها بالرغبة وجينا بعد كده واتكلمنا عن الفكرة وابتدأنا من الحلقة الماضية نتكلم عن الخطوات العملية ازاي نطلع الدنيا من قلوبنا وده كان موضوعنا وانتهينا بسؤال لو فاكرين الحلقة الماضية وهو محور حلقتنا النهاردة لو معاك مليون جنيه دلوقتي لقيت نفسك ربحت في مسابقة من المسابقات كسبت دلوقتي مليون جنيه قول لي هتعمل بيهم ايه ومن غير كلام انشائي ومن غير كلام اللي هو يعني عبارات رنانة طبعا هعمل وهسوي وهبني جامع ومش عارف هعمل اعمال خير و و و هتعمل ايه بمليون جنيه دلوقتي انا عملت استبيان وجات لنا ردود كثيرة جدا وانا عايز اقرا لكم نتائج الاستبيان ده اللي احنا عملناه على الموقع على منهج دوت نت والناس تفاعلت فعلا مع الموضوع وقلنا لهم لو كسبت المليون هتعمل ايه شوفوا الناس الغالبية العظمى يمكن الإجابة الأولى على رأس كل الخواطر اللي الناس يعني حلمت بيها في موضوع المليون ده هيتصرف في ايه اول نتيجة كانت الحج اغلب الناس قالت اول حاجة هعملها هحج كتير جدا قال ان انا هساعد او هحاول في زي ما قلت بناء مسجد او عمل مجمع ديني كتير جدا قالوا الفكرة دي من الافكار الناس بدأت تقول صنائع المعروف اللي يقول سرور أدخله على فقراء أحاول أعمل أي حاجة أساعد في تزويج الشباب ناس اقترحت بنك زي بنك الطعام يعملوا بنك للدواء ناس قالت مساعدة أو أحاول أعمل دار مسنين أو دار تحفيظ للقرآن ناس قالت نساعد في مستشفيات خيرية ناس قالت أحاول أن أنا أساعد في نشر الدعوة ورد الشبهات عن الإسلام بالذات من الفرق والملل الأخرى اللي بينفثوا شبهاتهم حول الإسلام ناس قالت حكفل طلبة علم وحاول أشتري لهم كتب أو أعمل لهم مكتبة بحيث أنه أسهل لهم الموضوع ده ناس قالت أخوات قالت إحنا هحاول أن أنا أشتري بالمال ده أحاول أشتري بيه حجاب لكل من استطيع ناس قالت هتبرع لفلسطين وناس قالت هحاول ان انا اعمل مشروع كفالة لايتام وناس قالت انا هحاول ان انا اقيم بمكة علشان يبقى ده مكاني وده المكان مكة والمدينة اللي مش هيدخلهم المسيح الدجال واحنا في فتن اخر الزمان ناس قالت بعض الناس قالت احنا عايزين نتعامل بيه واقعية شوية قال انا هطلع جزء منهم في الحج و يعني ادخر بعض المال عشان تربية اولادي والانفاق عليهم في مدارسهم او ان انا حدي هدايا لاهلي واقترحوا بعضهم انه احاول اسد ديون المسلمين او اعمل مشروع ترفيهي علشان النهاردة المسلمين الملتزمين ما بيلاقوش مكان يعرفوا يرفهوا به عن أنفسهم وأهليهم بعض الناس قالت احنا هشتري ويمكن دي احدى الاخوات اللي خارج مصر ويمكن عايشة في اوروبا او نحو هذا فقالت هشتري مصاحف مترجمة وهشتري طبعات مترجمة لكتب السنة وبالذات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم البعض قال هساعد في علاج غير القادرين والبعض قال انا عايز اعمل حضانة اعمل حضانة اسلامية ومن افضل الافكار احد الاخوة قال انا عايز اعمل جامعة اسلامية علمية زي ما كانت قرطبة وغرناطة اعمل حاجة لان ده اللي احنا محتاجينه البعض بقى بعض الافكار الجميلة قوي اخت قالت انا هقسمهم وتعالوا بقى نقسم مع بعض كده المليون قالت 10% هطلعهم صدقة والصدقة دي يعني 100000 هيبقوا صدقات بس صدقات موجهة يعني تبقى صدقات جري قالت هيبقى 900000 قالت انا عيلتي حوالي ست انفار فانا تلت تقريبا الحج دلوقتي بيتكلف حوالي 30000 ف30 في 6 يعني 180000 كده يتبقى 720000 قالت هفك كروبات ذوي الارحام من اهلي واحاول اعمل جمعية تعاونية وناس قالت انا وهي نفسها قالت ان هحاول اعمل مشروع وقف يعني احط الفلوس دي في حاجة اشغلها الربح بتاعها يعود على المشاريع الخيرية دي اللي عايزة انفق عليها قالت وجزء هعمله علشان خاطر تعليم المسلمين في ضوء الكتاب والسنة وجزء طبعا ناكل ونشرب بيه ومن افضل الحاجات انها قالت والباقي قالت هتدهولنا يعني علشان الانفاق على حاجة فيعني جزاها الله خيرا اهي هيطلع لنا حاجة من المليون وبعض الناس قالت افكار جميلة قالت حبني بيت يعني اول حاجة وحج وانفق على ايتام وفقراء واعمل مشروع تجاري وممكن اعمل مشروع زي عمارة للتزويج وقالت انا بصراحة اكيد هجيب شوية يعني حلي ولا حاجة هدفع مثلا 10000 جنيه ذهب واللي وهفطر مسلمين وادفع فلوس للفضائيات الاسلاميه يعني في ناس متجاوبه معانا وبتقول افكار جميله و... بس انا حبيت اقول لكم كل نتائج الاستبيان عشان تشوفوا الناس بتفكر ازاي وعشان تشوفوا قد ايه في اعمال خير كتير ممكن تفكر فيها بس انا هقول لكم على موقفين حقيقيين وواقعيين الموقف الاول حكاه لي بعض مشايخنا عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن باز في مرة من المرات مؤسسة الرجحي ومؤسسة معروفة في المملكة الشيخ بيحكي انه كان جالس في هذا المجلس بعد الفجر ويجي راجل ماشي ماسك شنطة كبيرة ودخل على الشيخ وقال له المؤسسة بعت لحضرتك مليون ريال المليون ريال دول علشان يعني تنفقهم في سبيل الله يقول الشيخ والله الشيخ ابن باز ما أمشي من مقامه إلا وكان فرقها وبدأ ينادي على التلامذة بتوعه يا فلان تعرف فلان اديله كذا يا علان ادي فلان كذا وادي كذا وكذا وينادي على واحد واحد ويقسم له قسم من المليون دول بيقول ما أمشي الشيخ إلا وقد فرق ووزع المليون ريال في مجلس واحد اعرف برضو موقف جميل قوي عن بعض مشايخنا كان يقول انتوا عايزين تتاجروا مع ربنا طيب يبقى اتمنوا انه يكون ليكوا حاجة زي كده واحنا تعبدنا الناس خلال استبيان وما... وانتوا معانا بالفكرة دي ان انا اتمنى ان انا لو ان لي مالا لصنعت فيه كذا وكذا فهو بنيته فهو والمتصدق ده اللي فعلا بينفق في سبيل الله الراجل الغني اللي ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وفعلا بيتقي الله عز وجل في هذا المال فهو بنيته فهما في الأجر سواء فكان يقول يا شباب انتوا ليه ما بتتجروش مع ربنا ده انت وانت قاعد كده وتيجي المعنى ده يجي المعنى ده على بالك فتقول يا لو معايا مليون جنيه اشهد ربي ان اعمل فيه كذا وكذا وكذا وسبحان الله هذا الرجل الصالح ما كانش معاه المال ده فكان فعلا يجي يقول انا دايما يعني اتمنى كده لو ان ربنا سبحانه وتعالى يديني مال انا كنت اسد ديون الاخوة الملتزمين والاخوات الملتزمات وان انا كنت اعمل كذا وكذا وكذا وسبحان الملك شاء ربنا ان يحصل موقف ما والموقف ده يترتب عليه انه فعلا ياخد تقريبا المليون وبالفعل ينفقهم في سبيل الله مصلها اصدق الله يصدق ما احنا نقعد نقول لو يا لو معايا دلوقتي المليون ده انا كنت عملت وسويت وسويت واول ما تمسك المليون تقول بقى هف كفاية كده بقى نقب شوية على إيه، وش الدنيا ونعمل ونسوي عايزين بقى نعيش شوية كفاية بقى حياة الحرمان اللي احنا عايشينها دي فلا يكون صادقا مع الله عز وجل لو معاك المال ده اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل فيه ايه اقول لك على سؤال يمكن صعب قوي ومحتاج وقفة منك زي سؤال المليون ده بالظبط لو تنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش فقير ترضى ما تقولش اه طبعا اكيد بقول لك هتعيش فقير يعني مش هيبقى معاك يعني الدنيا هتبقى فيها شدة بس هتنال حبه وحب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغك حب ربنا سبحانه وتعالى دي في كفة ودي في كفة ايه رأيك في الاختبار الصعب ده سيدنا كعب ابن عجرة والحديث رواه الطبراني وصح وحسنه الشيخ الألباني بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا دخلت على النبي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وشه كده في حاجة وشكله متغير فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لي أراك متغيرا شوف سيدك وحبيبك وشوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حاله ازاي فقال له ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث بقالي ثلاث أيام ما دخلش جوفي لقمة عيش قال فذهبت بص بقى الصحابي فكر يعمل حاجة وهو رخر غلبان ومعوش حاجة فبص لقى واحد يهودي قاعد بيستسقي المال فراح قال له اجي لك انا انا اشيل المية من البير وفي مقابل ثمن كل دلو كل جردل هاديهولك من الماء يكون بثمن معين فبالفعل اشتغل الصحابي ده عشان ايه علشان النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 3 ايام ما دخلش جوفه لقمة عيش فإذا بهذا الصحابي يعمل عند هذا اليهودي وبالفعل يديله المال فيروح يجيب آه تمر ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك يا كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبت منين الكلام ده فأخبره كعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم العبارة دي بقى قال أتحبني يا كعب أنت بتحبني بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت نعم طبعا أكيد قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه شوفوا المطر بتنزل بسرعة ازاي وتصيب الأرض أهو الفقر يصيب اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب صادق مش قلنا إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم تحبه وتبقى اسمك فوق عند ربك حبيب الرحمن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاخد الفلوس ولا تكسب المليون قال أتحبني يا كعب قال بأبي أنت نعم قال فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا أنت موقن بأن كثرة الدنيا بلاء انت موقن بالمعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحديث في البخاري قال ان الاكثرين اللي جمعوا حطام الدنيا هم الاقلون يوم القيامة دول اقل ناس بينجوا من اهوال يوم القيامة الا طب يعني انا ربنا وسع عليا طب اعمل ايه يعني عشان ربنا اداني المال يبقى انا كده تحرم عليا الجنه او ينالني حساب عسير وعذاب و و و طب انا اعمل ايه قال الا من قال بيمينه واشار هكذا وبيساء وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم يجي المال توزعه تنفقه في سبيل الله تنفقه في الأوجه اللي تعود عليك بالخير يوم لو يوم القيامة لو فاهمين حقيقة الدنيا الإجابة هتختلف هتعمل إيه بالمليون هتختلف تماما روى الطبراني في الكبير وقال شيخ الألباني حسن صحيح من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل واحد مننا ليه ثلاث صحاب الصاحب الأولاني الخليل الأول يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت وهذا المال خد منه اللي تقتاد بيه اللي تقدر تتعايش بيه عيشة جيدة وأنفق ما تبقى منه فهذا الذي تخلفه ليوم القيامة خذ ما شئت واترك ما شئت وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك وهذا خدمك وأهلك لغاية باب الملك حفرة القبر أول منزل من منازل الآخرة يسيبوك لتلقى مصيرك وخليل ثالث يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك يذهب ابن آدم معه أهله وماله وعمله ده اللي حصله من الدنيا فيذهبون إلى القبر فلا يبقى إلا عملك الذي سينفعك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي الفلوس عايز فلوس عايش ازاي مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ها الفلوس هتعمل بيها ايه هتاكل بيها وخلاص هتاكل وينتهي الأمر وانظر إلى ما يصير الأمر في النهاية و او لبست فابليت يلا هتنزل تشتري لبس جديد واللبس بعد شوية هيدوب ويبلى او تصدقت فامضيت هو ده اللي هيبقى لك يوم القيامة روى الامام احمد في مسنده وحسنه الالباني واسمعوا الحديث ده بالله عليكم عشان حاجة من الحاجات اللي استوقفتني جدا وانا بحضر حلقة اليوم الحديث عن أبي عسيب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه النبي خرج جي أبو عسيب هذا وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر دعاهم فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا دخل بستان لبعض ايه الانصار فقال لصاحب الحائط اطعمنا جيب لنا اكل فجاء بعذق فوضعه فاكله جاب له كده زي صباطه جاب له عذق جزء من النخل فيه تمر وبدا النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منه واصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب كلوا تمر وشربوا ميه فسيدنا عمر اخذ العذق مسك كده التمر وراح باصص عليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب به الأرض حتى تناثر البصر فقال يا رسول الله أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة كانوا ايه يا جماعة كانوا تمر ومية ده اللي اتاكل فسيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو احنا هنتسأل عن القعدة دي اللي كنا بناكل فيها تمر ومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا من ثلاث كل حاجة من الحاجات دي هتتسأل عنها أكلت كذا يوم كذا ليه من أين أتيت بهذا المال كان من حلال ولا كان من حرام وعملت بيه ايه واكلت لغاية ما بقى عندك تخمة وتكاسلت عن الطاعة ولا عملت بيه كذا واديت الناس الغلابة ولا انت كنت بخيل دايما انت بتفكر في نفسك قد اهمتهم انفسهم هتتسأل عن ده فبيقول له أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم إلا من ثلاث ايه الثلاث حاجات اللي مش هنتسأل عنهم قال واحد اتنين كثرة سد بها جوعته ويدوبك ال... ال... حتة العيش دي اللي انت ت- تاكلها وتقضيك كسرة خبز او كسرة سد بها جوعته او جحر يدخل فيها من الحر والقر او حتة بيت كده على قدك عايش فيه انت واهلك بيحميك من شدة الحر ومن شدة البرد فوق كده حساب طب انا عايز اسألكم بقى اصل الامة مبتلاه بحاجة اسمها الطرف مبتلاه بان الدنيا بقت مكلبشة في قلوب اهلها عشان كده عايز اسألكم السؤال ده في ضوء الكلام ده انت فقير ولا غني ده انا بشوف الناس اللي ربنا موسع عليهم الحمد لله عنده دابة يعني عنده سيارة كويسة وعنده بيت الحمد لله وزوجة واولاد وشغله مستقر يقول لك يا عم الشيخ احنا على قد حالنا اهو الحمد لله اهي متقضية يلا حسن الختام وهو الحمد لله ربنا مكفيه بس هو لما بيجي يقارن نفسه باللي راكب هو راكب عربية 28 هيقارن نفسه باللي راكب مرسيدس هو قاعد في ثلاث اوض قد كده وكل 80 متر ولا بتاع هيقارن نفسه باللي عايش في 200 متر و300 متر فبالتالي كل واحد باصص على اللي فوقيه فيقول لك يا عم اهي ماشيه شوف بقى المعنى ده كمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيصححه لنا هو احنا بالطريقه دي فقراء ولا اغنياء الاول هذا الاثر الموقوف عن سيدنا عبد الله ابن عمرو انه ساله رجل جه له رجل فبيقول له الست من فقراء المهاجرين انا مش غلبان فقال له عبد الله ادي السؤال الك امراه تاوي اليها متجوز قال له الحمد لله قال الك مسكن تسكنه قال نعم قال فانت من الاغنياء فالراجل قال له طب ده انا عايز اقول لك حاجه كمان عندي خادم ده انا عندي حد بيخدمني قال انت من الملوك تبقى احنا بالطريقه دي ايه بقى عندك زوجه اه عندك بيت ساكن في بيت والحمد لله سترك اه قال له ده انا بيجي لي حد كمان بيخدمني وبيخدم اهلي قال له ده انت كده تبقى من الملوك يبقى مفهوم الفقر والغنى للاسف الشديد احنا مش فاهمينه صح يا جماعه احنا قلنا كل دنيا زائده تحبط درجتك من الاخره تحبط درجتك عند الله سيدنا ابن عمر رضي الله عنه والأثر رواه ابن أبي الدنيا وصححه الشيخ الألباني قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريمة والله لما تبقى من أشرف خلق الله والله لما تبقى من أعبد خلق الله كل دنيا تزيد أكتر من الحيز اللي مضروب ليك اللي هو اللي يكفيك واللي ربنا مقنعك بيه اي دنيا تزيد عن كده تنزل درجتك من الاخره وتنزل درجتك عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى لا تحرص عليها لا تحرص عليها لانها لما الانسان مننا بيحرص على الدنيا وعلى الفلوس بتحلق دينه بتشيل الإيمان من قلبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حاجتين لو أنا جبت اتنين ديبة وكانوا جوعتهم تماما وبعد كده أرسلتهم في آه، حظيرة أغنام ودخلتهم عليها إيه، تعمل ايه ال- الديبه فيهم تخلص عليهم تاكلهم لغايه ما تسيبش منهم حاجه اهو هو كده بالظبط الحرص على المال والحرص على الجاه وان انا ابقى واسمي ولازم عشان البرستيج بتاعي والمركز الاجتماعي والناس بقت النهارده معاييرها كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا المال الحسب على ايه انت ابن مين آه، ابن المليون انا ابن المليار انا بتحسب بثروتي قد ايه والله لا اخلاقك ايه سلوكياتك ايه بتعمل ايه بتسوي ايه حضرتك مليونير حضرتك ملياردير تبقى فوق الرؤوس لانه اهل الدنيا بيحسبوها بالطريقه دي فهمت فمن اشد الحاجات اللي تحلق دينك هي ايه الحرص على المال والشرف اذا المطلوب ان تشكر النعمه كل واحد منكم بقى كده زي ما الناس بتقول بالدرجة تبوس ايديها وش وظهر على النعمة اللي ربنا مديها لهم احنا قلنا القاعدة دي انت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك اشكر اللي ربنا مديهولك وما تطغاش واعرف ان ربنا هيديك على قدك والناس اللي بتفتح بيوت عارفه الكلام ده كويس انت قبل ما تتجوز كان قاعد بيعمل البدع علشان خاطر ينال كذا يجي يتجوز يجي لها رزقها يجي يخلف يجي له رزقه مش ده اللي بيحصل يا مسلمين يا مسلمات ربنا سبحانه وتعالى انا بسأل الناس المتزوجين البيوت بتتفتح ازاي بتتفتح بالبركه بتتفتح بفضل ربنا سبحانه وتعالى انت ممكن تيجي تحسبها بالورقه والقلم تلاقي الموضوع مش هيمشي ده لو عيل مرض انا مش هلاقي له ده لو حصل كذا انا مش هلاقي له وربنا يعافي وربنا بيستر وربنا بيبارك فهي المساله من هنا فانت لازم تبقى فاهم المعنى ده كويس اشكر النعمه ولا تضغى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الالباني أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أول سؤال أن يقال له ألم أصح لك جسمك هو أنا مش عافيتك ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد هو أنت مش كنت بتلاقي المية اللي تشربها وترتوي بيها ألم أصح لك جسدك ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد عشان كده لا تستكثر ما تطلبش دنيا دنيا دنيا الدنيا ملهية الدنيا بتخلي الواحد يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني قال ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين كل العرض يسمعوا الملكين دول إلا الإنس والجن يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى عشان كده أنا عايز أبين لك المعنى ده اللي هو محور حلقتنا يعني إيه تسيب الدنيا يعني إيه الزهد الزهد احنا قلنا كله ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا وينبغي أن تتركه وتزهد فيه الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة فتكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك يبقى يقينك بالجنة أعلى من يقينك بالفلوس اللي في جيبك في محفظتك تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك الدنيا في الإيد ومش في القلب ملهاش وزن يبقى في القلب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني يقول إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب هو احنا واحنا مسافرين تقدر تملى العربية أكل يقضيك لقد إيه يعني يقضيك أسبوع أسبوعين يا دوبك لكن ما تقدرش تحط في العربية أكل سنين هو كده زاد الراكب الحاجة اللي تمشينا هو ده اللي انت تعيش عليه في الدنيا اللي يمشينا انا دلوقتي اللي يمشيني كذا اللي يفتح البيت كذا انما اقعد بقى يبقى طموحات الدنيوية عايز اركب وعايز يبقى عندي وعايز وعايز وعايز من امور الدنيا ما بتخلص زي ما قلنا لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين في حب الدنيا وطول وطول الأمل سيدنا أبو الدرداء كان من الزهاد فكانت زوجته أم الدرداء تقول له ما لك ما لك لا تطلب مثل فلان وفلان ما الناس شغالة اهي ما تروح تجيب لنا برضو زي ما الناس عايشة فكان يقول لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن وراءكم عقبة كؤودة لا يجوزها المثقلون فأنا أحب أن أتخفف لها قدامك جبل محدش هيعرف يعديه وهو محمل شوف انت بقى لو شايل على كتافك مثلا شنطة والشنطة دي تقيلة قوي ومطلوب منك ان انت تتسلق جبل هتبقى عامل ازاي شايل فوق كتافك قد ايه من الدنيا وعايز تروح لربنا وعايز تروح للآخرة وانت خفيف ازاي لازم تشيل الشنطة دي اللي متقلة ظهرك واللي ممكن تقتم ظهرك فأنا أحب أن أتخفف لها من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح لو المعنى ده ترسخ عندك لك ثلاث جوائز الجائزة الأولى ان ربنا يحبك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه ايضا وحسنه الالباني اذهب في الدنيا يحبك الله عايز ربنا يحبك وعايز تنال حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما سألتك يبقى لازم تتخفف من الدنيا الجائزة الثانية اعظم موجب من موجبات الجنة هو الزهد في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي وصعه الألباني طوبة طوبة دي شجرة في الجنة مسيرة مئة عام تقعد في ظلها مئة سنة وبينبت منها ثياب أهل الجنة طوبة لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافة أنا عايزكم كلكم تقولوا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمتك علينا يا رب احنا مش عايزين أكتر من الستر احنا مش عايزين أكتر من اللي عندنا الحمد لله طالما ربنا مكفينا أليس الله بكاف عبده بلى طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافة وقنع وقانع باللي ربنا مديهوله ده يبقى ايه من أعظم أسباب دخول الجنة الجايزة الثالثة صلاح الدنيا هي الدنيا ايه أخبارها هي الأمة ايه أخبارها هي الناس عايشة الفساد اللي احنا عايشينه ده وإيه الأخبار قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني صلاح أول هذه الأمة الصحابة صلحوا بإيه يفضلوا علينا بإيه عشان شافوا النبي لا علشان هم ما كانش عندهم فتن زي عندنا كان عندهم ويمكن أشد وجاهليات واللي يقرأ في تاريخ ما قبل الإسلام يعرف الكلام ده كويس أمال صلحوا بإيه صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين كان عندهم يقين واحنا بنتعامل مع ربنا بالشك وكانت الدنيا لا تساوي عندهم شيء والدنيا بالنسبة لنا كل شيء قال ويهلك آخرها بالبخل والأمل الفلوس وكل واحد خايف من بكرة وخايف هيعيش ازاي وأحوال الدنيا مش مستقرة فكله مكلبش على المال ويهلك آخرها بالبخل والأمل مين بقى هو الزاهد حقا قلنا اللي الآخرة في قلبه مش دنيا اللي بيسيب الدنيا للآخرة بس العلماء قسموهم ثلاثة في واحد غلبان فلما اجي انا اقول له الكلام ده يقول لي اللهم لك الحمد انت بشرتني يا شيخ والله الحمد لله دنيا ايه يا شيخ ده الواحد يعني طالع عينه في الدنيا واللي فيها اعوذ بالله من الدنيا والدنيا كذا ده بيقول اعوذ بالله من الدنيا وهو اصله قلبه ميال ليها هو سايبها عشان مش في ايديه فده بيقولوا عليه المتزهد اللي هو يقعد يقول لك والله كده خير الحمد لله اللي هو يئس من الدنيا فبدا يقول لك انا نعيشها زهد انما ما سابهاش لربنا انما ما سابهاش علشان هو يؤثر الاخره على الدنيا لانه ما بيفكرش فيها بالمعنى ده لانها لا تساوي عند الله شيئا فده بيقولوا عليه المتزهد الصنف الثاني اللي احتقاره بيكون ترك الدنيا طوعا لا استحقارة وهذا قد يظن أنه ترك شيئا واحد تاني يقول لك مش عايز فلوس أنا الحمد لله مش عايز مش عايز أركب كذا هو سايبها كده طوعا فعلا مش عشان هو بيستحقرها او هي مش عشان هي في ايده ممكن تكون معاه بس بيسيبها فبيقولوا مشكلة ده تبقى في ايه ان هو يحس انه ساب حاجة هي الدنيا تساوي حاجة يعني انت لما مثلا تتعرض عليك يتعرض عليك وظيفة واحد مرة احد الشباب مهندس بترول عرضوا عليه واتصل عليا يقول لي وظيفة بعشرين الف ريال في السعودية في المنطقة الشرقية قال لي بس لو رحت اشتغلت او راضي هتروح صلواتي تقريبا يمكن حصل لي في اخر الوقت واحوالي هتبقى في الضياع بس الناس اللي حواليا بيقولوا لي دول 20000 يعني يعملوهم بتوع 30000 في ال- الشهر فشوف انت بقى في سنه يعني بتعمل لك 360000 تقعد لك سنتين 720000 تصرف لك منهم يا عم 120 ترجع ب 600000 تجيب لك هنا بيت زي الفل فكره حلوه صح تلاقي كل الناس بدات تقول لك والله الجدع ده ربنا يعني بعت له فرصه عمره طب ودينه اللي هيقعد سنتين ما يصليش الصلاة في وقتها ولا ما يلاقيش حاله ويلاقي قلبه خراب يبقى ده ايه عشان 600 ألف جنيه الناس بتحسبها غلط فقلت له دينك ودنياك احسبها انت وشوف انت عايز ايه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى احسبها قال لي جاي لي هنا شغلانة وبمبلغ كويس بس طبعا ما يقص يعني لو خدت لي هنا 3 4000 جنيه هيجوا ايه جنب ال 30000 بتحسبها ازاي فلما صاحبنا ده يقول خلاص مش شغال الشغلانه دي ويحس ان هو عمل حاجه ان هو ساب اهو عشان ما يتفتنش قالوا ده لو ساب ده وقعد كل شويه يمن على ربنا يقول يا رب ده انا كانت جايه لي الشغلانه ام 30000 وسبتها عشانك يا رب ده كذا يبقى ده بيمنها على ربنا ولا تمنن تستكثر فكأنه هو سايب شيء الدنيا لا تساوي عند الله شيء لو عايز دنيا لو عايز من بكرة دنيا خد قل تمتعوا ربنا بيقول اهو قل تمتعوا خد يا حبيبي اللي انت نفسك فيه ربك الغني لو من بكرة يفتح لك ابواب الارزاق وتلاقي بقى الارزاق من حلال من حرام وت... وتكبش من الدنيا زي ما انت عايز وعيش وخد واتجوز واعمل وسوي واسهر واركب احسن عربيات وابني ليك القصور والفيلات واعمل ما بدالك قل تمتعوا فان مصيركم الى النار ما اصلها لو كانت تساوي شيء ما سقى الكافر كان يبقى الغرب وكان يبقى الناس اللي عايشين زي ما احنا بنشوفهم والناس بتقعد تفتح عينيها وتشوف الافلام وتشوف الحاجات اللي بتجيلهم من اوروبا وامريكا و يقول لك يا عم هم دول الناس اللي عايشه تيجي تقول لي وبعد كده يجي يقول لك اكبر نسبه امراض نفسيه واكبر نسبه انتحار في السويد اللي فيها اعلى نسبه مرتبات ليه ده اصلها المساله مش دنيا بس احنا مش فاهمين ثالث صنف الزاهد في زهده وهو ده افضل حاجه يعني ايه الزاهد في زهده يعني اللي هو يجي تيجي تقول له ما شاء الله عليك يعني فضل الله عز وجل انت صابر هو على الدنيا وعلى ضيق الدنيا وعلى كذا كذا ربنا يا رب يأجرك هو ده فعلا الزهد الحقيقي فلما هو كل شويه يبقى غير التانيين خالص ما يقعدش يمن على ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اداله وان ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اتحط في فتن وطلع منها وانه اثر ربنا ده ما بيفكرش كده ما بيفكرش اصلا في موضوع الدنيا كده خالص يزهد في زهده فيحتقر اصلا ما زهد فيه لان الدنيا لا تساوي عنده شيئا ويستوي عنده الامرين معايا مش معايا القصه مش كده القصه الدنيا في ايدي مش في قلبي تعالوا بقى نتعلم ازاي نبقى على هذا الحال وافضل طريقه تتعلم بها ده ان احكي لك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عايشها ازاي عشان نجيب من الاخر اصل هتقعد تجادل معايا يا شيخ كلامك ده معناه ان احنا يعني قبل كده كذا حد يسالني الاسئله دي يعني الكلام ده معناه ان انت عايزنا كلنا نبقى فقراء ان انت عايزنا كلنا بقى نحط ايدينا على خدنا ونقعد بقى نعيط ونقعد نقول مش لاقيين ناكل انت عايز ان الناس كلها تتواكل وما يشتغلوش ما قلتش كده قلت ما تسعاش اكتر من اللازم انا ربنا باعت لي الشغلانه دي والحمد لله ربنا مكفيني بكذا ما تطغاش ما تبصش على اللي فوقيك عايز افهمك واوريك النبي كان عايش ازاي صلى الله عليه وسلم بس مش عايزك اول ما اقعد احكي لك النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تقول لي ما هو ده النبي بقى صلى الله عليه وسلم ما هو مين الاسوه ومين القدوه وليه عاشها كده ده خير خلق الله ده حبيب الرحمن ده خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يعيشها كده ازاي اسمعوا كده الآثار دي والأحاديث اللي ذكرتها أمهات المؤمنين ومن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله ولم يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة شهر كامل وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال إلا ممكن تلاقي سيدنا بلال عنده كده رغيف عيش ولا حاجة هو ده اللي عايشين عليه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي ياكل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما أشبع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أنس بيقول ما أش ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا ثلاثة أيام ما يعديش على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تلاقي تلاقي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها عايشين وعندهم ومكفيهم واكلين وشاربين ومتهنين كان ربما يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين عارفين طاوين يعني ايه؟ يعني مش لاقيين عشاء بتنام لاقي عشاك اللهم لك الحمد النبي كان تعدي عليه الليالي المتوالية وما يجد شيئا يتعشى به لا هو ولا أهله سيدنا عمر يقول ذك ذكر عنده ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله حديث صحيح مسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي تلاقي النبي قاعد بإن بيتلوى من شدة الجوع مش لاقي ما يأكله وما يجد دقلا حتى البلح التعبان قوي اللي أسوأ أنواع التمر ما كان يجد هذا ليملأ به بطنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول حديث صحيح الصحيح البخاري يقول ما أصبح يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاع هم شوية طعام كده وإنهم لتسعة أبيات تسع بيوت وما فيش عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا ده أدي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايشه كان ربما يشد على بطنه الحجر من شدة الجوع مات صلى الله عليه وسلم كذا تقول أمنا عائشة في صحيح مسلم مات وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين زيت زيت مش غاموس مش كذا وكذا من من الاكل اللي انت بتاكله ما كانش يعدي يوم والنبي صلى الله عليه وسلم شبع من عيش وزيت امال احنا ايه والله وانا قاعد بحضر الكلام ده وانا قاعد في حال غير الحال امال ده الواحد بقى لما تقارن الوضع ده باحوالنا امال يعني كل واحد شايل هم الدنيا على ايه شوفوا سيدة عائشة تقول انه كان يعدي علينا الثلاثة اهلة ثلاث اشهر ما بناكلش الا الاسودين التمر والماء ويمكن كان جار لينا يجيب لنا شوية لبن ثلاث اشهر بياكلوا لبن وتمر وميه ادي اللي بياكله بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين مات لابس ايه اللبس اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه السيدة عائشة بتحكي بتقول لما طلعت كده كساء ملبد تعبان او صوف خشن وازار غليظ فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين بعض التابعين دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انت لو كنت مديت ايدك كده تجيب سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر دخل لقى النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه الحصير أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على حصير ما كانش بينام على سراير صلى الله عليه وسلم قارن الحال مات صلى الله عليه وسلم وإيه اللي سابه شوف بقى الثروة اللي سابها النبي صلى الله عليه وسلم لتسع بيوت والبنت فاطمة ساب لهم إيه قال قالت الحديث في البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ما سابلهمش فلوس ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء الدابة بتاعته اللي كان بيركبها وسلاحه وحتة أرض جعلها لابن السبيل صدقة يعني ما ساب لهمش حاجة حتى حتة الأرض كانت صدقة للفقراء والمساكين لما تقارن الحال ده بحالك تبتدي تقول طب ده احنا بقى كده محتاجين نراجع الحسابات احنا بقى بجد محتاجين نطلع الدنيا دي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خليل الرحمن ربنا اختار له ده ليه عشان بيحبه وإذا أحب الله عز وجل عبدا حماه من الدنيا طيب قول لي أتعلمها ازاي ما أنا مش ه... هطبق الكلام ده كده ان انا خلاص هقعد 3 اشهر ما اكلش الا تمر و... و... وماء لا قول لي اتعلم الموضوع ده ازاي في اي حاجه هتتغير فيها لازم تاخد الموضوع بالتدرج ولازم تشحن نفسك بثلاث حاجات خوف ورجاء خوف ورجاء وحب يعني ايه يعني شوف التطبيقات دي وانت هتفهم منها ازاي كانوا بيطلعوا الدنيا من قلوبهم امرأة أحد الصالحين أبو حازم كانت في الشتاء فقالت قد هاجم عاز... عاملة زي الأيام اللي احنا عايشين فيها دي برد وبتاع فبتقول له الشتاء شديدة قوي الشتاء دخل علينا ولا بد لنا من طعام وثياب وحطب فقال أبو حازم آه والله صح من هذا كله بد فعلا ولكن لا بد لنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدي الله ثم الجنة أو النار قال لها ما تشغليش بالك ربنا هيرزقنا بس احنا محتاجين نفكر بطريقة تانية نفكر في القبر نفكر في الموت هيبقى حسن ولا سوء خاتمة نفكر في الوقفة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هتبقى عاملة ازاي والمصير لجنة ولا النار فالخوف يزهدك في الدنيا تاني حاجة الرجاء شوفوا البراء بن عازب بيحكي والحديث عند ابن ماجه وصحابه الشيخ الألباني بيقول أهدي لرسول الله سرقة من حرير واحد جاب له حتة قماش حرير فالصحابة بصوا عليها وعجبتهم قوي حتة قماش بقى أول مرة يشوفوا حاجة كده يعني إيه فاخرة جدا فأخذ القوم يتداولونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه كثير من مشايخنا يجي يقول لك أنا دخلت اتعزمت مثلا في مؤتمر من المؤتمرات دخلوني فندق سبع نجوم مش خمسة بقى ولا حاجة فتخش تلاقي ايه ده ايه الدنيا دي الناس دي عايشة فين ايه ده ده في الدنيا ده ولا ايه ده ايه الحال ده فيقول والله اول ما اخش واشوف الحاجات دي اقول اسأل الله الجنة هذا ما اعده البشر للبشر فكيف بما اعده رب البشر للبشر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مسكوا حتة الحرير دي وعجبتهم قوي قال لهم أتعجبون من هذه والله لمناديل المنديل المنديل اللي هيبقى في ايدين سيدنا سعد ابن معاذ لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذه فرجاءك في الجنة يزهدك في الدنيا ثالث حاجة ويمكن برضه عايزين ناخد في الحتة دي قصة جميلة قوي بتاعت سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي ايه القصة القصة بيذكرها ابو نعيم في الحلية انه سيدنا عمر لما شال سيدنا معاوية من الشام بعت احد الصحابة الاجلاء سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي فخرج ومعاه جارية ليه لغاية ما يعني تولى اللي سيدنا عمر ولاه اياه فسمع سيدنا عمر ان هو في ضائقة شديدة فأرسل إليه سيدنا عمر ألف دينار فدخل على مراته قال لها سيدنا عمر بعت لي ألف دينار قالت له ياه هف أخيرا طيب بقى هات لنا أكل وشرب وجيب لنا كذا و... وعايزين بقى ندخر الفلوس دي علشان نعرف نعيش الدنيا قال لها هقول لك حاجة طب ما إيه رأيك ما الفلوس كده هتخلص قالت له اه صح إيه رأيك نشغلها في حاجة ونوديها لواحد بيعرف يشتغل فيها ناخد الفاصل ونكمل القصة ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بنقول هنحقق المعنى ده بثلاث حاجات معنى الزهادة قلنا خوف ورجاء وحب كنا بنحكي قصة سعيد الجمحي لما جاله المال ده بعت له سيدنا عمر الألف دينار وقال لمراته طب خلاص نعمل بيهم ايه نشغلهم فبالفعل عدت الايام والفلوس اللي كان سابها لمراته خلصت فراحت قالت له طب روح بقى للراجل اللي انت اديته الفلوس اللي انت بتشغلها عنده علشان خاطر الفلوس خلصت جيب لنا منه شويه فلوس فطقطق راسه وسابها ومشي قعدت تلح عليه لغايه ما الجيران كانوا عرفوا هو سعيد عمل فيهم ايه فدخلوا على مراته وقالوا لها انت مالك انت عايزه منه ايه انت فاهمه الفلوس حطها فين انه تصدق بها راحت الزوجه طبعا مولوله ايه اللي عمله ده هو عايز يخلينا في العيشه دي طول الوقت و و و فدخل عليها قال لها مالك على رسلك ان كان لي اصحاب قد فارقوني منذ قريب فانا احب اني لا اصد عنهم وان لي الدنيا وما فيها نفسي ابقى في رفقه النبي محمد وفي رفقة الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم انت مش فاهمة قد ايه الجنة طيبة لو ان خيرة من خيرات الحسان الحور اطلعت الى السماء لأضاءت ما في الارض انا عايش علشان المعاني دي انا عايش لاخرتي رجاؤه زهده في الدنيا وفي نفس الوقت تالت حاجة الحب ما احنا قلنا ازهد في الدنيا يحبك الله اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء انا عايز اقول لكم على تجارب عملية حقيقية الناس طلعت الدنيا ازاي علشان ما تقوليش انت قعدت تقول النبي والصحابة والسلف هقول لكم على ناس والله وسطنا انا قبل كده اتكلمت عن المعنى ده كتير في بعض الدروس بعد احد الدروس والله احد الشباب وشاب كان لسه 17 18 سنة كان معاه موبايل ب 5000 جنيه خرج تصدق بيه جاب لنفسه موبايل من ابو 300 400 جنيه وتصدق بالمال اعرف شاب كان راكب عربية من افخر ما يكون بعد ما سمع الكلام ده تصدق بالمال باع السيارة جاب لنفسه كانت عربيته ب 300 400 ألف جاب عربية ب 50 ألف وجعل الباقي حسبة لله أعرف واحد خرج من أحد دروسنا وتصدق بجميع البدل, البدل اللي عنده أخت من الأخوات كان عندها خاتم الخطوبة أو الشبكة اللي كانت ليها خاتم سوليتير ب 30 40 الف جنيه بعد ما فهمت المعنى ده كويس قال طب انا هعمل بيه ايه ده يعني عشان افتخر بيه على الناس عشان الناس تقول عليا لحسن الناس تاكل وشي تصدقت بيه وزوجت أخوات فقيرات لو المعنى ده اتفهم هيبقى مردودك كده وهيبقى فعلك كده وانت دلوقتي في المحك انت دلوقتي قدام المراية عايز ربنا يحبك عايز النبي صلى الله عليه وسلم تبقى حبيبه عايز الجنة تبقى من أهلها عايز الدار الآخرة ولا تريد الحياة الدنيا انت اللي هتجاوب على السؤال وانت اللي عرفت الطريق منين فما تضحكش على نفسك وتغرر نفسك بشوية طاعات والدنيا لسه في قلبك أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون هذه المحاضرة كثيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oh.